جنة الخلد رماني الوجد في سهدي رماني الوجد في سهدي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد
ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى
إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم في رياض الجنة آه، نستكمل اليوم الكلام في هذا الموضوع الجميل المهم آه، امتداد لا يحبهم ويحبون يبقى احنا بنتكلم في رضي الله عنهم ورضوا عنه نسأل الله عز وجل أن نكون منهم فمع هذه الحلقة في هذا البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم آم، هذه حلقة الحلقة الثانية في هذا الموضوع اللي هو رضي الله عنهم ورضوا عنه بنفكركم كل مرة ان احنا ضيوفكم وبنجتمع مع بعض كده كل يوم اربع بنتكلم في الموضوعات الجميلة دي بود وبمحبة وبصدر مفتوح وهي ثلاث حلقات لكن الحلقة الرابعة بتبقى على الهواء وانتوا بقى بتخشوا تشاركونا كما لو كنا احنا بنزوركم فالحلقه الرابعه انتوا بتزورونا بقى خشوا معانا بقى في الحلقه الرابعه واتكلموا وقولوا آه، اللي يحب يضيف اللي يحب يسال في نقطه اللي يحب يوسع فيها وهكذا اذكر آه، اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات بان معنا فضيله الدكتور عمر عبد الكافي وفضيله الدكتور صلاح سلطان آه، والموضوع النهارده بنكمل فيه رضي الله عنهم ورضوا عنه فقلنا رضي الله عنهم بايه الله بيرضى عننا بايه بان احنا بنعمل الخير اللي امر بيه وبنبعد عن الشر اللي نهى الله عز وجل عنه دي رسالتنا في الحياه مم، طيب لما نكمل الرساله دي الله عز وجل هيكافئنا بايه بالجنه فلما احنا نرضى عن الله سبحانه وتعالى في اوامره ونواهيه الله يرضى عننا في الجزاء ان هو بيكرمنا بالجنه واتكلمنا عن عده محاور قلنا ان ال- الرضا ده مكتسب عشان ما حدش يقول ايه خلاص انا ما ما- انا ما اتخلقتش بيه يبقى هجيبه ازاي لا ممكن تكتسبه لكن تكتسبه ازاي بالتدريب عليه بالتدريب ويمكن النهارده هنشوف بقى شويه ايه يعني آه، تدريب عملي شويه على ان احنا ازاي نرضى نرضى بقضاء الله ونرضى ب- عن الله ونرضى بالله ودي النقطة كنا اتكلمنا عنها برضو المرة اللي فاتت اتكلمنا عنها فضيلة الدكتور صلاح سلطان لما كان بيتكلم عن الرضا بالله والرضا عن الله يعني باختصار شديد زي ما بنقول مثلا لو في واحدة بتتجوز متقدم لها عريس يعني آم، آم، فكرتني دي ب- بواحدة متقدم لها عريس فبيقولوا لها يعني تتجوزي ولا تحجي قالت يعني وهي الكعبة هتطير المهم نتجوز دلوقتي فلما بتيجي تتجوز ب... ب... بنسألها السؤال ها انت راضية فبتقول انا راضية بالزوج يبقى هنا حرف الب بالزوج انا راضية بيه وبعد كده بقى ها تعالى بعد سنة كده ولا كام سنة قولي لها انت راضية عنه خدت بالك الفرق بين الرضا بيه والرضا عن الرضا بيه قبلت اه لكن الرضا عن ها من خلال بقى ال- المعاشره ومن خلال كده هيبقى فيه رضا عن اتكلمنا برضو عن النقطه دي بالتفصيل وكنا بنتكلم مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي عن ال- ان ان احنا مظاهر الرضا ده لما ربنا بيكرمني يعني احنا كنا متعودين سبحان الله متعودين ان احنا لما ربنا يكرمنا يقول لك ايه بالخير نشكر وبيبتليني بنصبر سبحان الله الدكتور عمر الدكتور عمر عبد الكافي المره اللي فاتت يعني و- وضح النقطه دي انها بالعكس ان احنا عكس ما احنا متصورين ان ربنا سبحانه وتعالى لما يديني نعمه اصبر عليها سبحان الله ولما يديني خير استمر ب- في في الشكر على هذه النعمه انا عايز اناقش النهارده امر مهم جدا حقيقه بس لو فهمناه كويس الله والله هتبقى حياتنا في منتهى السعاده ليه معظمنا لما ربنا بيبتليه ابتلاء آه، الشيطان طبعا بقى مجاله على طول ها اشمعنى انت وليه انت شوف انت صحتك عامله ازاي انت كنت كويس ربنا ابتلاك بمرض اهو بص الناس ماشيه على رجليها ازاي وانت قاعده مش عارف على كرسي بص العيال كلهم ما شاء الله متفوقين وانت ابنك اللي سقط بصي فلانه جوزها بيعاملها ازاي وانت اللي متنيله حظك بقى بصي بصي بصي بصي تبص تلاقي الشيطان بيلعب بينا يلعب بينا في المواضيع دي يقول لك الله خاصة بقى لو كان ايه لو كان لسه ملتزم يعني ما كانش بيصلي وبدأ يصلي ما كانش مع الله وبدأ يبقى مع الله يوم الشيطان يقول له شوف ما كنت انت حلو اهو من يوم ما التزمت عملت لي فيها مسلم وبتصلي طب خد على دماغك بقى طب ده لسه كمان فتبص تلاقي الايه الامر ده يعني يتعب شويه لكن علشان ما يتعبناش عايزين نتصور التصور الصحيح التصور المظبوط عشان ن- ننضبط يعني بقول لك انضبط لان اللي واقف على دماغه شايف كل حاجه مقلوبه احنا مش هنقلب له الحاجه لا احنا نعدله هو فلما يتعدل هيشوف كل حاجه معدوله عايزين النهارده نتكلم بقى في ال- الرضا حته الرضا دي يعني ليه ليه انا ارضى يعني زي ما واحد بيقول لك ليه او زي بالظبط كده ليه ارضى ليه اذا كنت انت كويس انا وحش اذا كان ابنك كويس وانا ابنك مش عارف ايه انت غني وانا فقير انت بصحتك وانا مريض يبقى ارضى ازاي و- و- والرضا ده يجي لي منين يا ريت الحته دي بقى فضيله الدكتور عمر عبد الكافي يناقشها معانا آه، يعني موجبات الرضا ان ان زي ما بقول ليه ارضى يعني يعني انت بتقول مكتسب الرضا في الحلقه اللي فاتت قلت ان الرضا مكتسب طب وانا اكتسب الرضا بالتدريب التدريب على ايه انا شايفك بسم الله ما شاء الله مثلا كذا وكذا وانا عكسك شايف اولادك كذا وانا عكسك شايف انا كذا كذا شايفه انت ده جوزها كذا وانت عكسها طب طب ايه اللي يخليني ارضى يا ريت حضرتك توضح لنا احمد الموضوع الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد يقول الاكابر من اهل العلم ان السوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار
سوابق سوابق الهمم الهمم اه هكذا يقول ابن عطاء يعني ايه سوابق الهمم سوابق يعني واحد يخطط وينظم ويعمل اسباب ويرتب ويعمل دراسه جدوى هذه سوابق همم مم.
لكنها لا تخرق اسوار الاقدار لانه لن ياخذ الا ما قدر له سبحان الله خليك ارتاح هو لا ليست هذه دعوة لعدم التخطيط آه.
لا قال اتوني افرغ عليه قطره ونعمل ونسوي فخطط ونظم ده سيدنا ذو القرنين.
آه، في الاخر خلاص خلاص فاذا جاء وعد ربي جعل خلاص وعد ربي هذا هو صوره القضاء يعني فسوابق الهمم لا ت... لا تخرق اسوار الاقدار يعني كان احد العلماء يقول ايه تحرد على من وغدوا على حرد قادر قادرين يعني راحوا عشان ي- آه آه آه وغدوا على- يعملوا الجنينه يعني يعني, انت تحرد على من يعني انت انت بتلف وتدور على من الله انت انت عبد خلاص والرب هو المالك سبحان الله والمالك يتصرف فيما يملك فلا اعتراض على ما يتصرف فيه الملك اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا سورة الزخرف.
يعني المساله كده المساله ايه يعني يا رب انت اعطيتني انت لم تعطيني لانني استحق العطاء لا لانك اهل للعطاء الله اه يعني آه آه بسم الله ما شاء آه الله.
ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا الله يعني القضيه مش انا عشان كذا وكذا وك... لا. لا لا لا لا سبحان الله مش ال- قال له قال له ورثت كابر في صحيح البخاري الاعمى والابرص آه، والاخرع آه، آه.
قال له ورثت كابرا عن كابر كابر عن كابر أنا أصلاً- لا لا، انا ده انا مولود كده انا مولود وفي وفي فمي ملعقه من آه، ذهب.
ملعقة ذهب.
انا كان سبحان الله لا لا ف... فاول نقطه في المساله كيف نرضى ايوه أي- جوالب الرضا إذا ايوه الله يجوز يفتح في عليك اللغه التعبير ده يا دكتور صلاح نعم، طبعا.
جوالب ما نعم.
يجلب الرضا نعم، نعم، ما جوالب يجلب الرضا الرضا.
ما يجلب الرضا يعني يعني اول شيء اعلم ان ما قدر سوف يكون اول شيء ما قدر سوف يكون بس سيدنا علي قال ايه؟ قال الله ساصبر عنه.
رضي الله عنه قال ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري يا ربي واصبر واصبر حتى ياذن الله في امري واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر يا سلام بس اه شوف شوف ده شوف زي ده ما يعني شاء الله.
واحد- لا يعني تصير ملكته الصبر الملكة فلما يصبر تجد شجرة الصبر تولد ثمرة الرضا ازرع اغرس شجرة الصبر الصبر يولد الرضا يا اخوان طبعا ال- ال- ال- الرضا لا, لا, لا, لا ينبت الرضا الا على ايه الا على اغصان صبر الله.
لابد ان تغرس الصبر الاول وبعدين لما تغرس الصبر ت- تثمر الرضا تثمر الرضا. والرضا يعني يستوجب ايه يستوجب راحة البال
راحة البال ليه اه قالوا يا بصري ما لك نراك ساكنا كده احنا يعني انت مالك كده ما شاء الله عليك احنا كلنا راسي قال وهادي.
أخو كذا فقال امور اربعه علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك خلاص بس خلاص ليه؟
في السماء رزقكم وما توعدون لانني كما ان رزقي لن يذهب اليك رزقك لن ياتي اليك
يبقى كله مش مقصر حيل بقى ومقاطعة عشان كل واحد خلاص، يزيح خلاص، الثاني خلاص، وياخد خلاص، مكانه خلاص خلاص خلاص. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه يا سلام أما مين هيصلي لي بعد ما اموت الولد هيدعي لي اسبوعين شهر لا بره خالص سنه وبعدين هينسى.
إنسان.
آه، سبحان إنسان الله.
هو كده سبحان يبقى انا الله.
بدل ما انا اول اسال اعمل ايه لابويا هو ابويا كان من الواجب كان يعمل يعني كمان بيغرس ما- ما اضمن بعد ما- موتي العيال بره بيا وانا عايش طب بعد ما اموت اللي بعيد عن ال- العين بعيد عن سبحان الله والله حضرتك يا مع مرور الوقت الله يعني يرضى عليك يا رب آه.
إن علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي ذلك وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه خلاص وقف عند الناقد بصير هو عارف ان الناقد بصير خلاص وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقائه الله اكبر الموت ف- ف- ف- فملئ الى مشاشه ايه رضا ق- ق- قنع قنع خلاص ف- ف- فقنع بايه قنع ان انا رزقي ده الجاني وكما قلت فضيلتك انت من جمعه من حلقتين فاضل ان ان الرزق مش هو ال- آه، مش الفلوس المال بس.
السائل، لا, آه، لا.
لا لا لا لا لا لا وشوف اعظم رزق اعظم رزق كان الشافعي يقول يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك فارزقني الجنه وانا اسالك الله سبحان الله انا نزلت مسلم كده من أعط... ايه ده فيه ناس بتبحث عن الهدايه 20 و30 و40 سنه ولا تجد اه والله سبحان الله يخبط خبط عشواء ويدور في المذاهب والافكار ويرجع لما وراء التاريخ وما قبل التاريخ وما بعد التاريخ وفي الاخر وانت جايه لك كده حلوه فكره بقى، انت مولود مسلم يبقى اذا هذا دليل رضا الله عنك انك نشات في مجتمع مسلم ورضي لك الاسلام دينا اي اي اي قيمه بكم تشتريها ولا الدنيا دخل على هارون الرشيد الرجل فجلس كده هارون مع الهيلمان فطلب هارون كوب ماء فشرب فقبل ان يشرب قال يا امير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي سبحان الله الا العطش صحيح قال واذا دخل فحبس فلم يخرج بكم تشتريه؟ قال بنصفه الاخر قال تبا لملك لا يساوي جرعه ماء لم تدخل وجرعه ماء لم تخرج سبحان الله سبحان الله هو من شوف يعني الملك.
يعني هي كده هي آه.
لا المؤمن ينظر ايه؟ المؤمن ينظر الى الى الى الى العطاء الذي اعطيه دون ان يبذل فيه جهدا. طبعا يعني بالله عليك بالله عليك مش احنا ب- بنا ال- ال- المعده يقولوا كيسكم مثل الشكل. اعمل فيه في العشاء انا ب- ب- ب- بالذات في العشاء مثلا مثلا يقول ايه؟ اضع فيه حامض وحلو ودهون وبروتينات ونشويات وخضروات وفواكه وماء و- وشاي وبتاع الأمم. هذا الكيس ياخذ كل هذه المركبات المختلفه اللي كل نوع عايز هضم معين وبعدين انام سيب بقى الموضوع يجي المعده تعمل ايه؟ يقول لك الاطباء يجي مش عارف البروتينات عايزه وقت قد ايه للهضم والنشويات عايزه قد ايه اما البقوليات عايز اشوى شويه اما مش عارف ايه اما ايه اما ايه وأنت والآخر نايم.
خالص وانت نايم وانت نايم هل يعني انت عملت عملتك ونمت خلاص فخلاص سبحان الله اثقلتها سبحان الله ف... فبالله عليك هذا العطاء هذا يقول لك يا اخي انا ما هو ما هو قالوا يا ايوب يعني يعني لو كنت نبي الله حقا لدعوت الله ان ان يشفيك بما انت فيه تقول طبعا شال المرض.
ثمانية- ثمانية عشر عاما يقال انه ما- شال الرباعي شال لا الرباعي اله الا الله سبحان الله قال يا ابليس انا في نعمه لو علمتها انت لحسدتني عليها الله اكبر قال لي أي ربي يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس وأنا أستحي من الله أن أطالبه بسبعين عام من الصحة أمام ثمانية عشر من المرض الله عيب.
اكبر عيب.
سبحان الله قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا داوود أنت تريد وأنا أريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم ترضى بما تريد بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد يا سلام الله يا رب العالمين أنت هترضى آه.
هت... هنعطيك اللي أنت عايزه طب مش هترضى ها هنتعبك فيما تريد ولن نؤتيك إلا ما نريد نحن آه، طب طب الرضا بقى انا أيوة، عايز أيوة، اركز على أيوة، حته أيوة، الرضا بقى أيوه أيوه انت حضرتك بتقول انا جاي لي شيء من الله اهو يا داوود ارضى أيوه تمام يعني ازاي ارضى يعني انا حاجه صعبه جايه لي جميل هي هي من قبل من؟
اه من قبل الرب المربي والله عز وجل يربيني بالابتلاء كما يربيني بالنعمه نعم آه.
يربيني بال... بال- بالابتلاء بالابتلاء.
كما يربيني بالنعمه ما دي تربيه ودي تربيه يعني اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه آه.
اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء لان فتنه مش مش لما سواء هيجي لي أنا فلوس ماشي.
يجي لي الله.
خير مش سيدنا اغير سكن بالضبط كده أغير هي عربية.
كده هي كده سبحان الله فهل تصبر عند السراء اللي هو الصبر عند الايه عند العطاء كما أنا- قلنا أيوة، في الحلقه أيوة، الماضيه أيوة.
لان سيدنا سليمان لما لقوا كل العز حوله كده قال هذا من فضل ربي الله ليبلوني اه صوره النمل ايوه ليبلوني آه.
لازم يختبرني لازم ياخد اه ليبلوني لا، لا.
آه، اشكره ام بس هي اكفر كده هي كده هل انت راضي ولا غير راضي؟ ها طب ما احنا بن- بنرضى في الخير يا مولانا لا لا يعني لما بيجي لي خير مين ما بيرضاش في الخير لا شوف شوف كل شوف.
واحد جاي له خير يقول جميل لك، آه.
جميل الغرم بالغنم الله الغرم بالغنم زي ما زي ما زي ما ترضى في الف- في الغنيمه ارضى في الغرامه ال- الله.
الغنم يعني الغرم إنك الغنيمه تكسب الغنيمه تاخد الله هو أنا بالغرم اقول لك شيء انا مت تركت الاولاد مال الله يرحمك يا ابويا الله يبارك فيك طب مت وتركت عليا ديون يعني ابويا كان لازم اخد بالك انت الله. هو انت كنت هو فرحان الله لما يرحمه بقى.
أترك- الله يرحمه أنا بقى، كنت- بس كنت- لازم تقول بقى في لا- لا- الآخر.
لا، طالع من تحت الايه طالع من تحت. ف- ف- فلذلك انت لماذا لماذا عند عند عند الرخاء تشكر وعند عند الابتلاء لا تصبر الله.
بالعكس تصبر ت- ت- تشكر لانه من الله ها. دكتور صلاح عايز ي- على على فمه أوي.
الكلام آه، بس على هو- لسانه الكلام هعلق بس على حتتين وبعدين يخش بقى دكتورنا يكون محضر نفسه الله يرضى هو عليك دايما محضر ما شاء الله الله يبارك له يا الله رب يحفظه.
هي حته ال- الصبر الحقيقه ان هو حضرتك بتقول الصبر بيولد الرضا نعم.
فانا بس عايز اوضح ان الصبر هنا له ثلاث انواع نعم.
لان هو اصل الصبر معناه ايه معناها الاستمراريه معناها المداومه المصابره المصابره انك انت يعني مصابر.
ماشي مستمر اصبروا وصابروا بص اه بالظبط كده يعني مثلا مثلا آه، في, في الصبر له ثلاث انواع يمكن يبان من انواعه صبر على المامور على اوامر الله لما الله يامرني بالصلاه والصوم والدعوه عايز بصبر صبر عايز صبر اثنين صبر على المحظور نعم.
على اجتناب معاصي الله صبر.
ثلاثة مع- صبر على المقدور على قدر قدر الله الله.
وقضائه فمثلا انت بتصلي امتى نقول عليك كنت صابر لما تكون بتصلي لما بتصلي الصلوات كلها مش بيصلي من جمعه للجمعه مش يجي كل يومين ويروح ثلاث ايام يبقى مش صابر ويخشع فيها ويخشع الله صبر.
يبقى دي برضه ولا صبر لانه بالظبط.
لأنه لو لو صلى بسرعة.
طيب اجتناب معاصي الله انا بعيد عن الزنا اه بس تستمر انا ما بشربش خمره انا ما كنت ما بشربش خمرة. الله ايه وناوي ولا ايه لا كمل هذا صبر هذا صبر عن عن ليس آه على.
اجتناب معاصي الله وبعدين صبر على قضاء الله وقدر الله الحته بقى اللي حضرتك قلتها نعم، نعم.
ان ان ان ال- ان ده من الله وانا بحب ربنا وربنا بيحبني وانا بس النقطه دي اللي عايز اركز عليها مع الناس هي القضيه الصغيره الولد عنده اربع سنوات شعره طال روح يا ولد الحلاق لا ليه؟ الحلاق يعملوا كده وكده وكده ويعمل- وهو الولد مش عايز ده كله ولسه الانتظار ما كلمش عن الانتظار ده- ده لعبد يعني على على فرض على فرض جدلا يعني فالاب لعلمه بمصلحه ولده هو لا يريد ان يؤذيه بالحلاق ولا يريد ان يؤذيه بالطبيب الذي يعطيه الابره لكن لعقل الاب المتفتح الكبير صاحب الخبره انه نهايه الحقنه هذه فيها شفاء ونهايه الحلقه هذه فيها الجمال الله.
ولله المثل الاعلى ولله الله المثل لا يريد بالابتلاء الا خير بالظبط كده زي برضه يعني- تاسيسا يعني- الاب لما ابنه الصغير يقول له يا بابا عايز انزل العب في الشارع وهو الواد عايز يا بابا نفسي العب في الشارع انا عايز العب في الشارع يا لا يا ولد يا بابا انا شايف مصلحته لان شارع ايه ده شارع ممكن تخبطه عربيه يموت هو مش فاهم هنا دي النقطة بقى اللي كنا بس انا هقولها بقى بعد الدكتور صلاح ان شاء الله جميل.
اللي هي رشد العاقبة الله يا ريت أكبر.
حضرتك نعم، نعم.
فكرنا الله فيها دي يبارك إن شاء الله.
ونتكلم فيها جميل.
دكتورنا الله يعزك دكتور صلاح سلطان كنت تحب تضيف شيء في الحتة دي اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد فالحقيقة أنا يعني أؤكد يعني سعادتي بلقائي الله مع يسلمك.
إخواني وأخواتي في الله في كل مكان من أرض الله وبنطلب حقيقة منكم الدعاء والدعاء لنا جميعا يعني نحن حقيقة الله يشهد أننا نحبكم في الله ونود أن نقول هذه الكلمة في عقل ووجدان كل من يعني يسمعنا الآن من إخوة وأخوات شباب وفتيات ونسأل الله أن يجمعنا على الخير امين آه، موضوع ال- الرضا آه، احنا الحقناه بالمحبة والسؤال لماذا لأن المحبة والرضا يتلازمان فإذا أحببت بترضى رضيت.
يعني آه، لك غير الخوف والرجاء آه، يجي لحظات خوف من الله يبقى الرجاء قليل ويجي لحظات رجاء كبير في الله يبقى الخوف أقل عشان كده سيدنا معاذ بن جبل هو على فراش الموت قال اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك نعم.
لا يموتن أحدكم إلا هو إيه الظن.
يحسن الظن بالله اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني ما طلبت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لبناء الدور ولا لعمارة القصور ولكن لظمأ الهواجر الصيام الله اكبر ظمأ الهواجر الله اكبر ظمأ الهواجر الصيام في الحر الحر أيوة.
كبير ومكابدة الساعات أي قيام الليل وطلب العلم وتعليمه الناس والجهاد في سبيلك مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة يا على- سلام على فاقة على فقر على احتياج شوف الرضا سبحان باين جدا آه، و- ف- فالمحبة لله عز وجل يرى في شيء ايه بقى الناس بتعتبره يعني وحش نعم آه.
ف- موت فاحنا عشان كده بنقول احنا عايزين نبدا فعلا آه، سؤال آه، اخونا الكريم الشيخ وجدي آه، بيساعدنا كلنا ازاي احنا نرضى عن الله وانا شايف ربنا مدي واحد فلوس وما بيدينيش أيوة.
مدي واحد عافيه وما فيش أيوة.
ع- واحد عنده 20 عيل وزهقان منهم وواحد ما عندوش ضفر عيل يقول لك بس ضفر عيل يا رب يعني انا يعني تدي فلان وما تدينيش وتدي الحاله اللي مالها ودان وتيجي واحده عندها بنت بسيطه جدا وتخطب بسرعه وبنت عندها و- وسيده عندها بنات جميلات متعلمات تقول لك يا رب يعني آه، يعني كان آه، حد يحود علينا ده احنا كويسين اشبعنا كل هذه الاشياء تعبر عن عدم الرضا بالله اولا لو ان احنا فعلا ندرك ان الله سبحانه وتعالى ان ولي الله سوره الاعراف ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله سبحانه وتعالى قضاؤه وقدره امره ونهيه الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا الا الخير لان عبيده الله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم لما ينزل البلاء هي- هيعذبنا ليه لكن زي ما بيقول استاذنا الدكتور عمر الاب بياخد ابنه من ايديه ويروح لدكتور يديله حقن ويفتح عشان ي- يعمل جراحة أحيانا يبطر جزء والأب يرضى بهذا والمريض أيضا يرضى بهذا أيكون الطبيب ثقتنا في الطبيب رغم أنه يقطع جزءا من أجسادنا أكثر من الثقة في الله سبحانه وتعالى عشان كده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم من رسوله هنا بيوصل الإنسان رضا عن الله لأن لما بينزل البلاء الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة إيه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لنا مش علينا اه مش علينا الله.
لا ده لنا آه، لنا.
ده, ده, ده, ده خير جاي آه، جاي لنا ثواب نعم.
يعني.
عشان آه، كده علينا ال- يبقى سيئات معاصي.
التذكره الجميله لاستاذنا الدكتور عمر ل- اذا اعطينا ايه صبرنا واذا ابتلينا شكرنا فقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا الفرق هنا بين لنا و- زي بالضبط على رض- رضي به ورضي عنه زي ما ذكرنا الشيخ وجدي يعني ال- البنت لما بتخطب اول الخطبه انت رضيتي بيه ما بنقولش رضيت عنه هي انا شش- شفت حاجه منه عشان ارضى عنه ولا برضاش لسه هتشوف رضيت بيه اه رضيت بيه لسه يابا هتشوف صحيح خير يعني خير ان شاء الله خير يعني ان شاء الله وبعدين بعد ما تعاشروا هل انت راضي عنه فالله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا عايزين نعيش مع المعاني دي عشان نرضى ونتعلم الرضا وبعدين بعدها ايه ده اللي اجمل هو اللي جاي هو مولانا اه عايزين نقف بقى عند هو مولانا دي اه هو بيحبنا هو بيرزقنا هو بيعطينا لكن مره يسلب دي عشان بيعطي دي ومولانا يتولى امرنا اه طبعا هو تولى كل الامور ويت- ويتولى الصالحين زي ما في سوره الاعراف الله أكبر.
هو مولانا طب وبعدين الاثر العملي ايه رضا وعلى الله فليتوكل الايه المؤمنون خلاص وصل لدرجه الرضا ودرجة فالمحبه لله عز وجل تولد الرضا ويتلازمان يبقى عنده المحبه في قلبه والشوق إلى الله وحبه والوقوف بين يدي الله ثم هو في الوقت ذاته يرضى عن الله تبارك وتعالى في كل شيء الحقيقة يعني ال- ال- ال- المعنى الرضا عشان الإنسان يستجلبه أول ما, ما, ما تجيله النعمة على طول زي ما قال أستاذنا إن احنا لا نستحق هذه النعمة ولكنه أهل للعطاء سبحانه وتعالى فأعطاني ما لا أستحق كل ما الإنسان يصغر في نفسه ويكبر في, كرم في الكريم.
كرم الله سبحانه وتعالى وفي عظم فضل الله عز وجل وكان فضل الله عليك ايه عظيمة.
عظيمه مش مش حاجه قليله الله.
ده انا يعني انا ما استحقش يا رب انما اول ما الانسان يوصل لل- للفكر ال- ال- القاروني إنما اوتيتوه على علم عندي واصل انا خططت وانا دبرت وانا ذاكرت فنجحت وانا رحت للدكتور كويس فشفيت وانا يعني جبت عربيه كويسه فوصلت بسرعه وحجزت طياره first class فيعني الطياره خلاها first class والانسان يروح وتتاخر الطياره وتقع الطياره لا اله الا الله لان فيه قدر فيه سور القدر زي ما ذكرنا استاذنا الدكتور عمر سور القدر لا يخرج عنه احد لكن احنا بناخذ بالاسباب والله رب الارباب يقضي بما يشاء سبحانه وتعالى فاول ما تيجي النعمه الانسان يستصغر نفسه وبعدين يذكر ذنبه مش يذكر ايه عمله الطيب يقول انا رغم ان انا بعمل دي وبعمل دي وبعمل دي الله سبحانه وتعالى يرزقني يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اه اللي بيعطي الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك آه. لما ياتي البلاء الانسان على طول قل ي- يرجع لنفسه وما اصابكم مصيبه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير والله ده قليل بجوار ان انا تركت صلاه الفجر في المسجد ده قليل مقابل ان أنا نسيت الاذكار ده انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني يعني الولد ونسيت ان اسجد سجده شكر لله عز وجل رحت مهيص كده ومفرحان خد النتيجه بتاعه النجاح و- و- ونسي ان يسجد سجده شكر لله عز وجل واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا خلينا مع اول نعمه تاتي يتعود الانسان يسجد والاسره كلها تسجد الله.
و- و- والحادثه اللي حصلت لاخونا الشيخ وجد قال اول ما سجد وسجده ايه سجده شكر ان الله تبارك وتعالى انجاه ابتلاء رغم- ابتلاه ابتلاه فس- فشكر هنا يعني فكر ال- ال- اللي فوق القفص ده يعني عند شيخنا الدكتور عمر اللي على وش القفص ها تحس انك قريب من اه نعم فالإنسان لما يبتلى أول حاجة على طول يذكرها أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بالإنسان إلا الخير هو مولانا عايزين نت- نقف كتير عند هو مولانا في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا نعم انا عايز بس اقف برضو على حديث اتفضل.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ايوه لان برضو هنا هيخدمني في النقطه دي نعم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير عشان نعم، المؤمنين نعم، يعني نعم.
احرص على ما ينفعك واستعن بالله وان اصابك شيء ايوه فلا.
عشان الرضا بقى احنا عايزين الرضا نعم، هيجي نعم، ازاي نعم.
وان اصابك شيء اصابك يعني خلاص حصل انا حاولت ما اتفاداه حاولت بس هو حصل خلاص ها وان اصابك شيء حصل خلاص فلا تقل لو انا عايز كلمه بقى لو هنا نكمل طبعا يعني الحديث فلا تقل لو لو, لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيء عمل الشيطان نعم.
لو هتخلي الشيطان يشتغل معايا بقى لو انا ما كنتش ركبت الطياره ما كان لو كان ابني مرقنا لو كنت انا لو لو لو لو, لو فعايز كلمه لو لو نحذف.
وتاثيرها على الرضا نعم ما هي ما هي ما هي ما دام دخلت لو هتاثر على الرضا احنا نعم.
بنتكلم في موضوع الرضا نعم.
ما اعرفش إيه- يعني يا ريت توضح هي كده كلمة لو معناها أن الإنسان يلجأ إلى الافتراضات العقلية ويبدأ الشيطان يشتغل عليها حدود البشريه آه ما هو عشان وينسى- كده بيقولوا آه.
ك- لو هنا بقى شعف هنا- شعبطه في الجو نعم
لانها لو هنا ما بتحصلش يا.
ال ال ال الله سبحانه وتعالى احنا طبيعتنا ما بنرضاش ان الانسان خلق ايه؟
هلوعا.
هلوعا اذا مسه الشر آه.
الخير منوعا واذا مسه الشر آه، ده الإنسان.
جزوعا. ده الانسان لكن بطبعه المؤمن لكن المؤمن إلا المصلين.
الا المصلين الله ايوه كده احنا عايزين نفتكر الكلمه الجميله اللي ذكرنا بها استاذنا الدكتور عمر الطبع والشرع الطبع اول ما ينزل البلاء يبقى الانسان يجزع واول ما ينزل العطاء الانسان ينسى ويمنع انما هنا لما يبقى الانسان رضي بالله ف وحبه لله عز وجل ثم راضي عن الله يرضى عن الله سبحانه وتعالى في العطاء وفي البلاء ليه لان هذا الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ثم يبتليه هو يعيش في الاول والاخير في اطار حب الله له وادخار نعم اخرى كثيره من خلال هذا البلاء ويعني لو حبينا ان احنا يعني نضرب آه، يعني آه، آه، مثال على هذا احنا لما ناتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وياتيه ملك ال ال ال ال ال يقول ال- ال- سيدنا جبريل يقول له هذا الملك يستطيع ان يحول جبال مكه كلها ذهبا
ملك الملك هيحول كل فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك هو رضي أن يعيش بين المقامين بين مقام العطاء ومقام البلاء ويظل يتقلب بين هذين الأمرين حتى يرضى إنما لو بتقول بقى أنا كان المفروض أعمل كذا لو فعلت كذا أيوة.
بتحيل الإنسان إلى دائرة يعني قدراته الشخصية وينسى قدرة الملك الله سبحانه أكبر. ايوه انا وتعالى عايزك تركز في دي بقى يبقى انا قدراتي ايه أيوة.
آه، لو كنت انا شط الكره بالطريقه دي بالظبط كده.
كنا احنا جبنا الجون وكنا آه.
غلبنا الفريق الثاني وكنا- وكانت كنا- بقت آه، ويبني البلد بقى- يبني بتاعتنا قصور.
و- ويبدا لو لو لو آه.
قدر الله ما شاء فعل الانسان يستفيد من الاخطاء يقول ده خطا حصل عايزين نتداركه لكن الرضا بالقضاء في فرق بين الاستفاده من الاخطاء والرضا بالقضاء رضا بالقضاء تقبله تقبله بصدر رحب بناء على, وبرضا على اربع حاجات نعم هنا بيقولهم العلماء بقى نعم علم الله
نعم نعم كتب الله نعم نعم شاء الله سبحانه وتعالى خلق الله خلاص علم الله ان ابني كان هيموت انا عندي ابني مات محروق سنه 82 الله آه، يرحمه الله يجزاك ربنا خير، يجعله في جزاك ميزان خير.
المهم علم الله انه كان هيموت نعم كتب الله انه يموت وشاء الله انه يموت هذه مشيئته وخلق الله وموته نعم طب انت عايز ايه خلق الموت والحياه نعم إيه- طب انت عايز ايه يعني انا نعم.
اقول بقى هنا اهو انا بقى هقف اعمل ايه ها ليه يا ربي ليه ليه الظلم ليه كفر إيه، يا تصدق لو ما كانش الولد ده- ده- داس على البتاع ما كانتش الحله وقعت وهي سخنه ادي لو آه، اصل انا مش عارف حظي مين قال لك ان حظك منيل ده انت في اخر الت- ال- الصلاه بتقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الحظ منك الحظ يا رب ده الحظ- ما فيش حاجه اسمها ده محظوظ و lucky ده هو الله فايه ايه الشيطان هيلعب علينا تاني بايه ها لو اشمعنى انا آه لا آه يعني آه ط- ليه طب آه آه. ف- يعني يا ريت بس آه، نركز في دي شويه ان الناس لما بيحصل لها الابتلاء بيبقوا ما شاء الله بيصلوا وملتزمين واخت محجبه لكن ما اعرفش ايه اللي بيهزهم انا بس حابب أش- يعني الناس ما تحرمش كتير من استاذنا الدكتور الدكتور عمر. يا ريت لا، نخش في النقطه دي منصف- آه، لا.
منصف جدا. أنا- حتة اللي هي إيه؟
ضربنا يعني- مثل من قبل اه بالقلب وحصونه وابوابه القلب ده عامل زي بيت كويس البيت ده فيه رائحه شواء والقطه تقف على عتبه الباب ماذا تنتظر تنتظر ان يفتح الباب فتحه
شم ريحه شاوي بقى تمام فالشيطان على ابواب القلب يقف فيشوف ها هيفتح ايه باب لو خلاص خديبه اللولبه بتاعته انا ادخل اه سبحان الله اه هو ما. شوف طب هو اللي بيفتح ولا انا اللي مفتوح اصلا انا اللي بفتح له أنا الباب اللي هو قال لو بفتح له.
فلما قال لو هو قال سبحان هو الله.
ع- عمل زي ما الدكتور صالح قال، ايه رجع الى ايه ايهابه الترابي انا ليا ايهاب ترابي وايهاب نوراني اللي هي قبضه من تراب الارض ونفخه من روح الله آه.
فلما ي- ت- تعتم ال- ال- ال- الصوره ويبقى الايهاب الترابي يشتغل الصوره تض- تظلم ويصير جدار فلا ارى كرم الكريم حتى سبحان في الله.
ال- حتى في الابتداء يعني ايه كرم الكريم قال اهل العلم في اللغه ان تعريف الكريم هو الذي لا يسال عندما يعطي كم اعطى ولا من اعطى ولا تنطبق هذه الا على الله تاني تاني لا ايه الك- التعريف الكريم أيوه.
الذي لا يسال كم اعطى ولا من اعطى يا الله فياض.
غريب.
وهذه لا فياض.
تكون الا في الله الله.
بس لان في- فياض.
لأن اقول لك شيء سحاء واحد يجي بالليل والنهار بس في كده، الحديث الله في يرضى عليك، الله البخاري سحاء سحاء بالليل والنهار سحاء يعني, سحاء يعني- زي المطر ايه نازل على الجبل كده آه.
يعني نعم و- ولذلك ولذلك ايه لو واحد جه كده ولد وقال له ايه انا بصراحه لا انت ابويا ولا انا اعرفك اول رد فعل ابوه ايه مع السلامه صح ولا لا؟ تفتح الباب وتردوه تمام لا, لا فيها قلمين لسه الاول لا يا عم معلش طيب كم مليار على وجه الارض الان يقولون يا رب لا انت رب ولا انا اعرفك اه سبحان كم الله مليار ومع ذلك يرزق ومع ذلك ايه تروح تلاقي غابات لا اله الا الله وتلاقي جو وتلاقي مش عارف معدل التلوث zero صفر وتلاقي عايشين وصحه وطالع يعمل سك- مش عارف فوق الجبل وياخد فوق الجبل ويتطور ويتقدم وهو كافر بالله ولو يؤاخذ الله الله الناس الناس بما أخذ. ما ظهر ما ترك على ظهر علي الجبل.
من ما ترك ولكن يؤخرهم الى اجل ليه؟ لانه الحليم لانه الحليم يحلم يحلو سيدنا ابراهيم يقال في كتب التفاسير وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين سورة الأنعام.
قالوا اه ربنا كشف له الحجب فلما كشف الحجب راى ما لا يرى البشر العادي راى ما وراء الجدر وجد واحد بيضرب يتيم يا عدو الله تضرب اليتيم الذي لا ناصر له الا الله اللهم انزل عليه صاعقه من السماء نزلت الصاعقه حرقت الرجل شو هيدي الرجل بيسرق مال الارمله يا رجل تسرق مال الارمله اللي عندها اليتامى اللهم انزل عليه قال الله يا ابراهيم اانت خلقتهم لا.
قال لا يا رب قال لو خلقتهم لرحمتهم يا سبحان يا خليلي دعني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم ومن لم يتب فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها الله سبحانه يبقى وتعالى الحد لما ينظر الى كرم الكريم يبقى الله عز وجل يكرمني بال- بالعطاء كما يكرمني بالمنع ليه؟ ليه؟ اهل الكهف قالوا ايه؟ قالوا فاووا الى الكهف الكهف ده عباره عن ايه؟ في صفتين ضيق ومظلم ينش- ينشر الع- العكس ايه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ ويهيئ لكم من امركم اذا القضيه ليست في ضيق المكان نعم.
لا ليس في سعه القصور وانما في سعه الصدور الله صحيح فكم من اناس سكنوا يعني ال- م- م- ميسون آه، الكلابيه ام زي ام ميسون يزيد بنت ابن- بحدل ابن الكلبية.
معاويه اه اه لما لما لما راحت كده وسط ال- الهلمان ف- وهو متزوجها معاويه امير المؤمنين فدخل معاويه جاي بيقول ايه لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر منيفي واكل كسيره ويروق بالي الله.
احب الي من اكل الرغيف ولبس عباءة من جلد صوف أحب إلي من لبس الشفوف الحرير وعريض وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليف أنا عايز واحد أعرابي قح أنا فطلقها قال أنا- أنا ما عايز أعمل. لا لا لأن الرضا ليس بالمكان الرضا بالمكانة نعم اه ليس بالمكان المكان لا يقدم ولا يؤخر آه قالوا- طيب آه، اتفضل.
خليني اخذ بقى كلمه المكانه دي ايوه ايوه
يساعدني على الرضا آه، معرفتي بحقيقة الأمر اللي هي مثلا الحياة الدنيا الحياة الدنيا إيه إيه قيمتها؟ ما هي لو كبيرة قوي وعظيمة جدا وكذا وكذا وكذا لا خسارة إن يحصل لي فيها حاجة لا لا ما أرضاش أنا كذا وكذا إنما لما أعرف حقيقة الحياة الدنيا إن لما ربنا بيقول عليها قل متاع الدنيا قليل سورة النساء ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حديث رواه الترمذي لو يعني ما يساويش لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى.
ما سقى كافرا منها شربة ماء لما أبص أنا للدنيا دي على إنها بجناح ناموسة وما تساويش طب إيه اللي يحصل لي في جناح الناموسة دي يخليني والعياذ بالله أكفر بالله أو أرد قضاء الله أو فضل وترجمها لك في كلمة أيوة.
يقول ابن عطاء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء لا تاني سلام.
إذا إيه إذا رزقت الفهم في المنع أنا رزقت ليه أنا منعت الفهم في المنع يعني ليه المنع، ربنا ما آه، بيدينيش ما- آه آه عاد المنع عين العطاء عاد المنع عين العطاء عين العطاء ليه ليه سبحان ليه الله.
ليه ليه, ليه, ليه تعالى سبحان الله.
تعالى لأم الكريم أم الكريم إيه في القصر قالوا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أيوة.
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إن ردوه إليك واجعله من المرسلين طيب هذا فه... هذا منع الأول أن أن تمنع من احتضان وليدها تمام نعم.
وأن يقذف في الم- في هي- التابوت في اليم خلاص تمام نعم عشان ما يروحش فرعون لما ربط ربنا على قلبها ان كادت تبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها بالرضا
الله رضت ربط عن على إيه؟
ربط عن أمر عن الله امر الله آه.
ففه- ففهمت الايه الفهم في المنع رزقت الفهم في المنع.
فعاد المنع ايه ان ردوه اليك إليك.
وجاعلوه من الله، المرسلين فعاد الله.
المنع هذا عين العطاء عين العطاء بس خلينا في الأول ايوه في الأول أيوة.
هي آه.
ارمي ابنك في اليم ما- ما- عشان ما يروحش ما الفرعون دي غلا ما دي غلبت غلبت الشرع الرباني على الطبع الانساني كما الله.
قلنا من قبل اه طيب ال ال ال ال الرضا بقى بالنتيجة ايوه انت بتقول حط ابنك في تابوت وحطه في اليم جميل كم عشان ما يروحش فرعون هي بس- لان فرعون بيقتل لا- لا، طب هي- راح لفرعون جميل جميل ها؟
خلاص ما حمى كريم الله موسى هناك لا بودي جاردز ولا غيره انما حمى ايه؟ قال يقول ابن القيم غلالة حب رقيقة حول قلب آسيا استأنست بالطفل سبحان الله.
فسبحان من قدر الأقدار ولد من غير أم إلى أم من غير ولد سبحانك يا رب لا اله الا الله ما هذا شاء يقول ابن الله القيم كلام جميل آه، آه, آه, يعني ولد من غير أم جاي غير لوحده أم. جاي له أم وده من غير ولد.
ولد آه، وده ايه أم.
التركيب يبقى مين اللي يركب؟
الله اللهم دبر لنا وبعدين ايه اللهم دبر لنا المشكله فإننا لا نحسن التدبير.
كده لما لما جت وقالت ايه قالت نحن من قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال قالت فالمهم ايه قال خلاص خليكي في القصر انت ترضعي هذا الولد ايه يسمى موسى من هذه اللحظه الوليد الملكي الوليد الملكي المط- المطرود هذا وليد ملكي لان ربنا اللي قدر فالمهم ايه قال طب و- ده زوج واولاد قال لا لا خلاص افردوا لها جناح في القصر هي وزوجها واولادها لا إله فقال إلا صلى الله الله.
عليه وسلم مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام الكليم ترضع وليدها وتقبض اجرها الله وهذه اول مره من- لا من قبل ولا من بعد واحده رضعت واخذت اجر وخدت اجر الا انا بقى الا بقرار محكمه لكن دي محكمه الهيه الهيه طبعا.
الله قضت، واذا أكبر.
قضى الله امرا اعطت آه.
يعني طيب خليني اخد دي نعم آه، قصه سيدنا موسى نعم نعم مع قصة سيدنا يوسف جميل.
وسورة يوسف جميل.
عشان أسس عليها ودكتورنا دكتور صلاح ي- يعني يوضح لنا النقطة دي إزاي آه نربط الحادثتين دول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ستنا عائشة بتقول له يا رسول الله كثر علي الدعاء يعني بقعد أدعي اللهم كذا اللهم أولادنا وصحتنا وفلوسنا وبيتنا و... فعلمني يا رسول الله دعاء مختصر كده جوامع يعني إيه، الكلام.
كلمتين جوامع الكلم جميل.
فألا الحديث الجميل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله دلوقتي واللي قدام ما علمنا منه وما لم نعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه الله وسلم أكبر.
23 سنة اللي بيدعي بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادهوني يا رب استاذ فن الدعاء الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم انا عايز الجزء اللي جاي بقى أيوة.
اللي يهمني بقى عشان أيوة.
ناسس عليه وما قضيت قضيت فعل ماضي نعم.
قضيت نعم.
علم الله بس قضي في الازل خلاص بالظبط الله يعني علم الله كتب الله انا عايز كل حاجه ما بتحصل نقول الاربعه دول علم الله كتب الله شاء الله.
شاء الله خلق فعل الله او خلق الله خلق الله.
خلاص عايز ايه انا حفظتها انا ودكتور صلاح الحمد
الله يحفظك عليك يا رب رب ف وما قضيت قضيت فعل نعم.
ماضي خلاص نعم.
قضيت لنا من قضاء اولا هنا النقطه الاولانيه حتى حضرتك تتكلم فيها هل انا مقصر ده قضى الله خلاص نعم.
انا ما قصرت نعم.
انا يعلم الله ما قصرت بس خلاص هو حصل الواد كان عيان وخدته وديته المستشفى وديته عند احسن الدكاتره وجبت له وعملت ومات نعم انا ماشي في حالي والله وفايق ومروق واحد دخل عليا من الطريق التاني دب كس- كسر لي عربيته وكذا قضيت لنا خلاص قضى الله سبحانه وتعالى من قضاء عايز مين انتوا ايه بقى دلوقتي فاجعل عاقبته رشدا اجعل يا ربي خير في اللي حصل ساعتها انا ما اعرفش ازاي اه عشان اكون صادق انا ساعتها ما اعرفش ازاي انت بتقول دراعك اتكسر وفيه خير طب بس مين اللي كسره الله علم الله كتب الله شاء الله خلاص- خلاص انا مؤمن الواد مات خير اه والله بس ازاي ساعتها ما اعرفش زي سيدتنا ام موسى القيه في اليم وحطيه عشان ما يروحش لفرعون وراح لفرعون طب ازاي الخير اللي هنا الخير ده هيبان بعدين ان راده اليك وبعدين سي... وبعدين موسى آه، سيدنا موسى بقى يتامل لفرعون الم نربيك فينا وليدا ولدتك يتيما في عمرك سنين طب ايه اللي جابك عشان نربيك احنا آه، سيدنا يوسف لا، رسول الله ويخش السجن نعم.
سجن وغيابه الج... تحت السجون كانت في... في تحت خالص وبعدين سبحان الله يخش معاه اتنين واحد ساقي الملك والتاني ال- ال- اللي بي... ال- ال- بتاع المطعم وبعدين الاتنين متهمين بخيانه الملك واما احدكما واحد هيط يعني براءة براءه والتاني هيقول مش عارف ايه وبعدين اللي طلع براءه يقوم الملك يشوف رؤيه انا انبئكم بتاويله فارسلون ودوني السجن بس عشان كان معايا واحد في السجن هو موجود يوسف وايها الصديق يطلع و- طب امال ليه سيدنا يوسف لو كان طلع ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجنون.
لا يسجنن طب يسجننه ليه ده راوا الايات ان الراجل بريء كان طلعوه افراج لو سيدنا يوسف طلع افراج كان هيطلع بره مصر هيمشي طب لما الملك هيشوف الرؤيه هيجيبوه منين مفيش انترنت بقى ولا في انتربول ولا كلام من ده نعم.
يبقى كان وجود سيدنا يوسف في السجن كان ايه كان خير نعم.
ليه لان بعدين الملك هيشوف رؤيه وهو اللي هيفسرها يوم يقول له اجعلني على خزائن الارض إن ف...
حد يدرك.
هذا ثوب الاقدار ينسجه رب الله سبحانه آه دي النقطة اللي أنا عايز أركز عليها بقى إن إن إن قدر الله خير بس نعم.
أنا في أوله مش شايف الخير نعم.
ده أنا شايف موت شايف بيت اتحرق شايف عندي طفوله ايمانيه طفولة ايمانيه ما بلغت فيش الح- نضج.
ما بلغت الحلم بعد في الايمان عندي طفوله ايمانيه ما بلغتش الحلم سبحان الله لا لو بلغ الحلم لأني مش فاهم لا.
سبحان الله اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء اه اتفضل يا دكتور الصراحة.
بناء على العفو، الحديثين ربنا دول.
يرضى عليك. آه، في الحقيقة آه، هي قضية تتفرع عن قضية الإيمان بالغيب آه، إذا كان الإنسان حرم من هذا الشيء لكن شايف قدام عينيه الشيء الآخر آه، أنت م- يعني خدنا منك الوظيفة دي بس احنا عيناك في الوظيفة دي يبقى ما فيش في هنا إيمان لأنه فيه شهادة لكن الإنسان إذا آمن بالغيب سبحان الله ووثق في الكريم سبحانه وتعالى أنه منعني هذه وسيعطيني الكثير جدا فالإنسان يتلقى البلاء بصدر رحب جدا لأن الله سبحانه وتعالى بيقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب هذا الكتاب العظيم وهو يتولى الصالحين يعني في قصة يعني تروى آه، و- وقصة واقعية القصة التي تروى أن ملكا كان عنده وزير يحبه ويقربه ولم يكن يخرج إلى أي مكان إلا ويأخذه معه وفي النهاية آه، خرج معاه في هذه ال- ال- الجولة فكانوا يصطادون فجاء ال- ال- ال- ال- حد كان بيصطاد في الناحية الأخرى فصابع الملك طار اه دقيقه واحده بقى نعم خلينا عند صابع الملك اللي طار نعم الوقت طار نقل.
ولا إيه؟ الوقت طار الوقت طار وانا عايز قبل ما يطير بينا الوقت نعم آه انت أنت حضرتك هتكمل بقى الحلقه القادمه ان شاء الله من الصبع اللي وقع ده نعم إن شاء الله آه عايزين زي ما تعودنا ان احنا يعني مع اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات ان احنا نختم الحلقه لان اللي فاتتنا المره اللي فاتت دي آه، كلامكم الجميل الحلو خلى الواحد ساحب فالوقت بيمر بسرعه ان احنا نختم بنصيحه بس نصيحه من نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الرضا ففي بايجاز شديد دكتور عمر عبد الكافي نصيحه في الرضا لغايه الحلقه القادمه يعني انا اريد من كل مشاهد ومشاهده يسال نفسه سؤال هل عودك رب العباد الا خيرا فلماذا لا الله يعني انت رايت جربت وشفت ورحت وظهرت.
سبحان الله.
ما عودك رب العباد الا خيرا لما- ما ابدا ابدا لا, لا ياتي الخير الا من الله ولا ياتي من الله الا خيرا الله فهل عودك رب العباد اخي المسلم اختي المسلمه ابني وابنتي في البيوت هل رايتم من الله الا خيرا فلماذا لا ترضون الله اكبر الله اكبر دكتور صلاح وصيتي عشان الرضا يتسع نقفل باب لو الله ونفتح باب الحمد اول ما يجي الخير او ش- البلاء يعني ال- ال- ال- السراء او الضراء نقول الحمد لله ونحذف لو مفيش لو لو نحذفها ونقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مع العطاء والحمد لله على كل حال مع البلاء اه نك- نكمل بقى الرضا.
الحديث إن شاء الله.
الحمد لله على كل حال وعلى اي حال نعم ونعوذ بالله من حال اهل النار ما شاء الله كان كان وما لم يشأ لم يكن لم يكن ولا ولا حول حول ولا ولا, ولا قوة قوة إلا إلا بالله بالله تعالى تعالى.
أعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علما.
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي إن على ربي صراط على صراط مستقيم نعم.
الله جزاكم لو الله اتقالت دي في وقت ال- ال- ال- عمل كبير على الناس دي أنا خل- يعني اوجز والله يا مولانا يحفظوها ما احنا حافظين التمثيليات والمسرحيات والافلام من 40 سنه وناس درستهم وحافظين.
حافظين اسماء لعيبه الكوره لا، بالاحتياطي ما شاء الله.
اه فيعني سبحان الله يعني نعم انت بترفع الهمه يعني
علو بتطمن الهمة، آه.
ما شاء الله بالظبط كده نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين آه، يرضون آه، اللي لو انا اقول حاجه يعني انصح بها نفسي اولا ثم اخواني واخواتي والله ما ننزل الدنيا الا بقدرها والله ما تساوي عند الله جناح بعوضه اللي الناس بتتقاتل عليها واللي الناس كذا وكذا وكذا والله ما تساوي ما تساوي شوف سورة ال- الأنبياء كل نفس ذائقة الموت خلاص ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يعني كأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت ها؟ ثم إلينا ترجعون طب وعبال اللي اللي في النص ده لا نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وكل خير سورة آل عمران نعم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تؤتي خير طب وتنزع آه خير برضه نعم.
طب وتذل ت- ت- تعز خير وارض والله وتذل خير كله من عند الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم دائما على خير وفي خير وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله في الرضا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رضا رمى لي الوجد في سهدي رمى لي الوجد في سهدي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد
ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى ألا يا جنة do